آه، شيخ حازم دلوقتي آه، بالنسبه لموضوع المواجهه حضرتك تنصح ايه الشخص اللي هو فعلا آه، ممكن يبقى عنده اضطرابات ممكن يبقى عنده حاجه نفسيه والشخص ده هو مش عايز يعترف بده وفي نفس الوقت هو بيدمر آه، آه، ممكن يدمر حياته اسرته عياله وحضرتك كنت قلت حاجه خطيره ان آه، ان ان الموضوع يعني هيأثر عليه في في, في دنيته وفي قبره ويوم القيامه إيه إيه انا مش هنصحه هو اللي انا اتعلمته في الطب النفسي يعني ان ان يعني في انواع من اضطرابات الشخصيه يعني مشكله اضطرابات الشخصيه انا دخلت في جدال مع استاذ في الطب النفسي آه، فبيقول لي ما تقربش من اللي عنده اضطرابات في الشخصيه ال 16 نوع بتوع اضطرابات الشخصيه الشخصيه الوسواسيه الشخصيه الحديه ال- الحاجات اللي زي دي يعني الشخصيه الهستيريه فقلت له ليه أنا يعني ايه آه، نصلحه قال لي مشكلتهم ان ما عندوش استبصار يعني ايه ما عندوش استفسار هو مش فاهم ان في مشكله يعني قال لي ده لو لو اللي حواليه ضغطوا عليه في الاخر هيروح يعيش لوحده وهيسيب الدنيا كلها وسيرفض التغيير هو مش شايف ان في مشكله انا ده- تدخلت في بعض ناس منهم يعني ممكن لما مثلا يبقى قاعد مثلا مع اولاده او قاعد مع حد مثلا ي- في الاخر يبكي ويعيط وهو و- واللي جاي مش فاهم المشكله يصعب عليه واللي بيعيط ويقعد بقى يقول انتوا ظلمتوه انتوا مش عارف- هو مش قادر يتخيل ان هو فعلا متهيأ له ان كله ظلمه انت ما بتنصحه ما مش بتفوقه هو متهيأله ان ان انت ظالم وان انت زيك زيهم وان كل الدنيا ضدي يعملك block بقى خلاص انت ما ما انا مره واحد بيقول لي انا عملت 4000 block على الفيس يعني 4000 block على الفيس انا بقيت قاعد معاه مرعوب يعني طب انا يعني, يعني انا عارف انت كده مره قاعد مع واحد فبيقول لي انا غيرت شغلي 26 مره عملت كارير شيفت 26 مره قلت له طب وانت هتكمل معاه ازاي يعني فقال لي لا انت حاجه تانية فقلت له ماشي يعني مفيش مشكله بس يعني ف... فقصه ان فانا بكلم يعني ايه طب الحل مع الناس يعني بيبقى معاهم ايه ندعي لهم يعني خلاص؟
هو هو على حسب هو برضه درجه اضطراب الشخصيه اللي عنده قد ايه يعني كلنا عندنا درجات من اضطراب الشخصيه إيه، إيه، هتقدر تقف مع نفسك هتقدر تواجه هقول لك كفايه خسائر كفايه خسائر يعني انا بالنسبه لي انا عندي حاجات كتير إيه، إيه، طبعا انا رافضها في نفسي إيه، إيه إيه اللي خلاني احاول اواجهها فعلا بكل ما اوتيت من قوه باذن الله سبحانه وتعالى واتوسل الى الله في كل سجده ان ربنا يغيرها لي ويصلحها لي سبحانه وتعالى ان انا وقفت مع نفسي كفايه خسائر انت حياتك مهرجان فرص ضائعه يعني هتخسر اكتر من كده ايه انت خسرت ناس من اقرب واقيم العلاقات في حياتك بسبب آه، طباع معينه فيك انت خسرت فرص عظيمه في الدعوه الى الله وضيعت فرص على الدعوة- على ده بسبب طباع معينه فيك انت عايز تخسر اكتر من كده ايه يعني انت قاعد تخسر وانت ما انتش حاسس عامل زي اللي بينزف دمه كل شويه نقطه كل شويه نقطه هو مش قادر يدرك ان في الاخر هو انت هتموت انت هت... رصيدك هينتهي في حياه من حولك وهتيجي هتفاجئ بعد كده ان انت ما عادش عندك رصيد عند حد ويعني يعني يا ويله آه، اللي بتربيه الايام والليالي اصعب مربي في الحياه هو الايام والليالي يا ويله اللي ما بيرضاش يفوق وبيسيب الايام والليالي تدفعه ثمن الاخطاء اللي هو بيعملها ف آه، ف ف ف ف- بيتعلم بال hard way زي ما بيتقال بالطريقه الصعبه بيتعلم بي- بيدفع عمره ثمن انه يفهم وبيفهم بعد ما عادش ليها لازم انه يفهم يا ريته ما فهم يعني لو كان عاش آه، ما هوش فاهم كان احسن له بكتير يعني فصراحه يعني الانسان الصعب حاجه وحشه قوي ال ال ال الدماغ الاسمنتيه الدماغ الجبس اللي هو يا عم لين يا عم اسمع الناس يمكن اللي قدامك صح يعني ما تبلاش دماغ الابيض والاسود دي هي يا ابيض يا اسود لا علميا في 700 الف درجه لونيه بين الابيض والاسود الحياه مش يا كلها ابيض يا كلها اسود خ- يعني حتى علماء مقاصد الشريعه قالوا في العبادات قالوا ان ان ما فيش عباده ما فيش فيها حاجه ممكن يبقى ليها آه، يعني خ- خ- فيها جزء من ال- من الضرر يقع على العبد يعني مثلا الزكاه طب ما انا هدفع فلوس الصيام طب ما انا كنت هبقى اهبط وادوخ ومش قادر و- واضعف صحيا قالوا ولكن الخير اللي فيها اكتر فالحياه كلها موزنه الانسان اللي ما عندوش الدماغ دي ما عندوش ال- الدماغ ال four D ال four dimensions الدماغ اللي بتبص من كذا زاويه اللي هو الحياه عنده حياه أحاديه هو بيبص من زاويه واحده إيه، إيه، هو كذا الصح هو كذا الغلط حبيبي الحياه مش كده إيه، اتفاهم وبص helicopter view كده وبص من الناحيه دي ومن الناحيه دي وخليك انسان عاقل طب هل هل حضرتك أنا بس بتنصح أفرق- الناس ال- فرق فرق مهم قوي يا تمام.
ادم بين اللي مت- عنده اضطراب نفسي احنا في الاخر مش هيفرق معاه حاجه ده محتاج يعني هيلب معين ده محتاج آه، مساعده معينه من متخصصين ده ده خلاص في مرحله مهما حاولنا مش هي مش هينفع هو محتاج ناس معينه نتعامل معاه غير اللي عنده مشاكل واللي عنده مشاكل اظن السؤال ادم اكتر توجهه فيه عنده مشاكل والمشاكل دي مأثره فمحتاج يبتدي ياخد باله ويبتدي يعترف بيها زي ما حضرتك كنت بتتكلم معانا بعض الصفات الواحد بيغيرها من نفسه واحد فينا عمال يغير في صفاته عشان يحاول يقرب من الناس ويبقى احسن لان فعلا هتيجي نتعامل مع حد مريض نفسي مثلا احنا مش عارف نتعامل هو في الاخر زي المريض العضوي كده عنده انا لو حد دكتور انت جيت قلت لي مثلا انا مراتي مثلا عندها مغص في بطنها ومغص اللي في بطنها ده بيخليها على طول عصبيه ومش عارفه تت- ايه تتكلم مع حد مش طبيعي اقول لك تمام خليها تعترف ان عندها مغص في بطنها اقول لك خدها وديها للدكتور لانها مش هتتعالج غير لما ايه غير غير لما تروح دكتور وهكذا في نفس الفكره الطب النفسي عشان ده نبعد عنه ما نخشش فيه ولكن الشيخ أز... ك- م- اللي فهمته من كلامه في ناس عندها مشاكل نفسيه مش امراض نقدر نتعامل معاها لان المريض نفسي مش عارف يتعامل معاه المريض نفسي قافل المريض نفسي آه، على طول حاسس بدور الضحيه المريض نفسي مش هنعرف نتوصل معاه الهدف واضح فده محتاج متخصصين مش إن- يعني اه لكن لا لكن انت قلته بقى اللي انا ما عايز امسك فيه قوي انت بيبقى دورك انك تك- ت- تفهمه بس تعرف تشخص عشان ما تدخلش في حياتك آم، حد هي هيبهدلك قوي في حياتك آه، علاقه آه، خطر طب أنا علاقه ده مدمره سؤال انا مكسوف منه وعايز اساله يعني مكسوف ان انا اساله جدا بس آه، يعني ايه احنا دخلنا في في مناطق هي جريئه شويه وعايز اطمن بس شويه او حاجه آه، سؤال تقيل قوي بالنسبه لي هل حضرتك مثلا شايف ان ال- يعني المجتمع اللي بيتقال عليه اللي هو مثلا مجتمع الايه مجتمع الاخوه مجتمع ال- المتدينين مجتمع كذا آه، ممكن يحصل له مشاكل ب- نفسيه كبيره او هو بيبقى عرضه اكتر للمشاكل او فعلا في مشاكل اه عرضه نفسية- اكتر طبعا عرضه اكتر هو ال ال شكرا الطالب شكرا ان اللي مكبر انت دماغه متفاهم السؤال اه الطالب اللي مكبر دماغه يعني اتنين طلبه مقابلين بعض فواحد بيقول للتاني انا انا طالع روحي انا بصحى بدري بقعد في المحاضرات للمغرب وارجع اقعد اذاكر واحضر الشتات ومش عارف ايه للساعه 2 بالليل وبعد كده إيه والتاني يقول له يا عم انت تعب نفسك ليه ده انا بصحى العصر وانزل مع اصحابي ونروح كل يوم نسهر في في مكان شك مين اللي فيهم عرضه ااكتر لانه اتضغط نفسيا اكيد اللي مقا- يعني بيحاول ان هو يعمل حاجه اللي فعلا فاهم آه، نفسه.
بجد.
اللي بيواجه المشكله الحقيقيه صح يعني هو عرضه اكتر هو صح طبعا ان هو ما يضغطش على نفسيته لان النفسيه عامله زي العصايه هتفضل تضغط لو اتكسرت اه، احتمال كبير ما ترجعش تاني مدى الحياه اه فما تضغطش على نفسيتك قوي لان نفسيه البني ادم عامله زي ورقه السلوفان الا لو هو بقى ربنا امده بمدد من عنده و- واهتم جدا بصلته بالله واهتم جدا بالقوه النفسيه وما عادش فيها هشاشه انما في نفسيات هشه جدا عامله زي هشاشه العظام لو خد خبطه عظمه يتكسر طب ال- يعني السؤال بتاع ادم عايز ابني عليه حته كده و- ونكون سؤال مختلف شبهه بالظبط آه الناس هتبقى متخيله طب ما انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى فانا المفروض اقل اقل عرضه يعني انا واحد آه قربت من ربنا وعرفت معاني في الدين وعرفت ايوه دي بجنة حقيقه مم.
دي حقيقه الملتزم او المتدين في حاجات بتخليه اكثر عرضه وفي حاجات بتخليه اقل عرضه الحاجات اللي بتخليه اكثر عرضه إن لو هو انسان عنده تحمل مسؤوليه زياده عن غيره فهو عايز يبقى راجل في بيته عايز يبقى راجل مع اولاده عايز يبقى آه، راجل في دينه عايز يبقى راجل في تغيير الواقع آه، و- وحاجات كتير بتضغط على الملتزم كده كده يعني احد ال- آه، ابن عمر بن عبد العزيز كان بيقول لابوه اني لارى المنكر فابوله دما يعني يعني عارف يعني ايه ابوله دما يعني عارف يعني إيه ينزل دم في البول يعني ضغطه بيعلى لدرجه ما الواحد لما ضغطه بيعلى بينزل دم من مناخيره يا- يعني خ- الدنيا بتبقى ايه آه، ف- فهو واحد بيتضغط جدا لما بيشوف ربنا بيعصى في حاجه تانية بتقلل الضغط النفسي عند الملتزم طبعا العباده السجود كل ده تفريغ نفسي جبار الدعاء الاتصال بالاسماء الحسنى الشحن القلبي مواسم الطاعه العمره الحج ذكر الله قرايه القران كل العلم الشرعي الدعوه الى الله الانسان اصلا من اعظم آه، علاجات الهموم عشان كده ابن القيم قال من علاج الاكتئاب الجهاد في سبيل الله هو ايه اللي بيخليني لما بدا اشتغل في الدعوه وبجهد نفسي في الدعوه آه، اعالج الهم والاكتئاب اللي عندي ان انا اتشغلت في هم تاني انا خرجت من هم نفسي لحاجه اكبر فطبعا الاحساس بالرساله من اعظم اسباب آه، الوقايه من الاكتئاب وعلاج الاكتئاب وعلاج الامراض النفسيه آه، بس احيانا بيبقى في ملتزم وهو ضعيف اصلا في العباده يعني هو متدين بس هو هش جدا تعبديا ايوه فهو يعني واخد من الدين قشره فاهم.
آه، في حين بقى ان ممكن تكون نفسيته صعبه وهو مش عاقل في التعامل مع نفسيته انا قابلت ناس كتير جدا آه، يقول لي انا مم... آه، انا غ- آه، فسخت خطوبتي زعلت على خطيبتي قعدت اعيط اعيط اعيط اعيط شهر دخل مثلا في ايه في اكتئاب major depressive episode مثلا نوبه اكتئاب حاده ودخل مستشفى واحد تاني انا ابويا مات قعدت اعيط اعيط اعيط اعيط دايما اقول لهم ايه اقول له يا ابني نفسيه الانسان عامله زي العصايه هتقعد تضغط تضغط هتستحمل في لحظه هتتكسر هتقعد لك 10 سنين عم ترجع سليمه تاني ف... فلازم الانسان يبقى ناضج في التعامل مع المشاكل ما تضغطش نفسك عشان كده دايما ربنا كان يقول للنبي إيه، فلعلك باخع نفسك يعني ايه باخع يعني دابح بس مش الذبح الذبح العادي إيه، اسمه ذابح نفسك الباخع انك تذبح نفسك بانك تفصل رقبتك عن جسمك يعني انت انت انت هتموت نفسك ربنا بيقول للنبي كده هو اصلا الارض الباخعه في اللغه هي الارض اللي صاحبها قعد يزرعها يزرعها يزرعها يزرع ويحصد يزرع ويحصد من غير ما يريحها بين الزرعات فربنا بيقول للنبي كده نفسيتك عايزه عايزه راحه نفسيتك عايزه انت
لا س- انا حاسس كمان حضرتك نوهتنا يعني او وديتنا في حته حلوه قوي هي الاهتمام والاستثمار في حياتك النفسيه يعني الاستثمار لسه ملتزم لازم- اه الانسان نفسيه الشباب شباب النفسيه انت نفسيتك لو وقعت انت وقعت ما هو الناس بتبقى لو حاسة- قوه جسمك وقوه عقلك انت وقعت لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان من اكتر ادعيته لله اللهم انعشني واجبرني الانعاش آه آه، آه، الجبر ده اللي هو الجبر ضد الكسر المجبرات اللي بي آه، طب ال- لما عظمك يتكسر نسال الله العفو والعافيه هتروح للدكتور العظام طب لما نفسيتك تتكسر انت نفسيتك دي بقى بتبقى عامله بعد الدنيا واللي الدنيا بتعمله فيك زي ازاز العربيه اللي جاله سرطان في الازاز بتبقى نفسها مهشمه انت بتبقى انت لولا اسم الله الجبار انت ما كنتش تقدر تكمل وتعيش اجبرني رجع لي نفسيتي زي ما كنت طفل تاني يا رب نفسيه ضد الصدمات انا عيشني بقى اعمل لي انعاش لقلبي ايقظ لي الدوافع الايمانيه العظيمه اللي تخليني منتعش حاسس بالانتعاش زي الانتعاش الاقتصادي كده انتعاش ايماني وروحي يعني كده حضرتك يعني لا عايز- يعني نوهتنا حاجتين حلوين قوي اول حاجه استثمار في حياتي النفسيه وقد ايه مهمه جدا زي ما بروحها في الجيم وزي ما بروح آه، وتركوك قائمة مم.
أما كل المسجد فجأة ساب النبي وطلع يجري على القافلة ربنا قال وتركوك المفروض احنا كلنا وتركوك ايه منهارا انا لو انا قعدت اربي ناس وفجأة في لحظة سابوني واتخلوا عني مم.
انا ممكن اقع وانهار صح.
وتركوك منهارا ربنا قال وتركوك قائمة قائما لو الدنيا كلها اتخلت عني انا برضو واقف يا رب مم.
انا برضو واقف على رجلي انا يعني فده آه.
قمة القوة النفسية ودي حته حلوه قوي فكره ان ان ان حضرتك بتاكد ان مهما رحت اشتغلت في الدين مهم قوي تهتم بعباداتك لان دي اللي هتديك الطاقه اللي هت ايه مش هتمشيك لمجرد انك متدين نفسيتك في وقايه من مم.
التعب اوعى تفتكر كده في لا، ناس هو- فاكره آه، آه.
لمجرد ان انا متدين نفسيتي هتبقى لا، ناس كتير قوي فاكره كده غلط.
وفي الحديث انت لازم تهتم بنفسيتك جدا زي ما بتهتم بقلبك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع فالرسول كان له جهد على قلبه غير جهده على نفسيته النفس غير القلب القلب ما المكان اللي بحب بيه ربنا و... والقلب عامل زي الاريال كده الاتصال يعني ده ده اتصالي بالله اه ده ال- النفسيه دي محل الرغبه رغباتك المكبوته احلامك اللي ما اللي انت ما بتكلمش حد فيها انه عليم بذات الصدور ذات الصدور دي اللي هي الفكره اللي انت من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي جواك وما كلمتش ولا مخلوق فيها ولا تقدر تكلم مخلوق فيها اه دي بينك وبين نفسك بس ربنا بيقول لك انا عارف دي ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها, لها قضاء.
قضاء. مم.
فده ده بقى اللي هو عنده اخت... عنده رغبات نفسيه ما هو انا يا جماعه بني ادم هو انا معنى ان انا داعيه مش نفسي اركب عربيه حلوه إيه، مش نفسي إيه، إيه، يبقى عندي حاجه في مثلا ربنا اداني بنات نفسي في ولد إيه، مش نفسي في فلوس مش نفسي اتفسح مش نفسي ما... خ- عندي احتياجات انا انا بني ادم على فكره لو تفتكروا ان ال- الداعيه او الملتزم او المتدين ما عندوش احتياجات سيدنا يعقوب اتعمى لما ابنه راح منه يعني بني ادم لان الناس اوعى كتير تنسى إنك كانت فاكره بني غير كده.
آدم.
لا، الناس كانت فاكره فعلا ان ان السوبرمان يعني الراجل خلاص انت بقيت قريب من ربنا هو انا بقيت قريب من ربنا خلاص بقى هو هيكفلني احتياجاتي فمش هيبقى عندي احتياجات خلاص حتى لو انا آه، مع- ما هي دي ماديا القصه بقى انك مستني اول ما تدينت مم.
بما اني تدينت او لما اصابتكم مصيبه آه، قد اصبتم مثلها قلتم ايه؟ ان أنا هذا في ملتزمين كده انا تدينت اذا ربنا بالتاكيد مش هيخلينا اتعب نفسيا ابدا إيه، انا تدينت اذا ربنا هيفتح لي رزق جدا مم.
انا تدينت اذا ربنا هيمشي لي اموري وهيدبرها لي ومش هيسيبني ابدا انا تدينت اذا ايوه حبيب قلبي انت تدينت اذا ربنا فعلا هيبقى معاك بس مش معنى ان ربنا معاك ان انت ت... ت... يعني ت... بي- يعني اسميها ايه انك تبقى تنبل لا انت لازم تاخد بالك انت لازم تاخد بكل الاسباب اللي تقوي نفسيتك في الدين ربنا ادالك ألف طريقه في الدين تقوي بيها نفسيتك لازم تاخد بالك من انك انت اه، مسؤول عن رزقك ولازم تسعى عن رزقك لما هتسعى بقى هتبقى ربنا هيساعدك وهيسر لك امر يعني الفرق بينك وبين غير المتدين هو الفرق بين واحد نزل ركب عربيته وراح شغله والطريق متسفلت وواحد نزل ركب عربيته وراح شغله والطريق مش متسفلت هو مم.
طاعته ما سفلتلوش طريقه فهو مضطر انه يدفع ثمن كل حاجه ها الا ان يشاء الله انت ربنا معاك انما مش معناه ان انا هنام في بيتي والشغل هيجي لي لحد عندي اسعى واشتغل ربنا بيحب العبد العاقل زي ما بيحب العبد المؤمن خليك انسان مكافح وخليك انسان ده الرسول عليه السلام الوحيد في غزوه احد الوحيد الجيش ألف واحد كل واحد لابس درع الوحيد اللي كان لابس درعين هو النبي عليه الصلاه والسلام ولما الجيش كله هرب الوحيد اللي ما هربش النبي عليه الصلاه والسلام الاخذ بالاسباب مش دعوه بالتوكل بالعكس انا ممكن اكون اكتر انا اللي اتعلمته من الرسول صلى الله عليه وسلم اكتر واحد متوكل هو اكتر واحد بياخد الاسباب وهو اكتر واحد لما الاسباب ما بتجيبش نتيجه ولا بيهمه تشوفه هو بيقاتل عشان الاسباب يا اخي انت بتعمل كده ليه انت هتموت على الدنيا وهو بيضحك من جواه يا ابني انا بعبد ربنا والله ما باخد بالاسباب عشان النتيجه انا باخد بالاسباب عشان ربنا بيحب العبد الراجل فانا يا رب عبد راجل عاقل ناضج فانا يا رب احسن ما تحب من العبد الناضج العاقل الراجل انا هعمله انما في النهايه لو راحت راحت زي جت انا انا موقن ان ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لي احسن مما اتخيل وتدبير الله اعظم من تدبيري فانا كده كده مستناه من فوق انا مش مستناه من تحت خالص طب الصح ايه؟ يعني حضرتك بتقول المتخ- المتدين متخيل ان هو ربنا هيكفني ربنا هيعمل لي ربنا ه- خلاص انا كده طالما خ- خ- مضيت عقد التدين انا كده ايه خلاص اشتريت خلاص ايه اشتريت عارف كده زي انت عادي شقه انا اشتريت ان الشقه دي جواها ايه ثلاجه وغساله وبوتاجاز تحس بعد كده انت دخلت آه.
الفيلم الغلط اه دخلت دخلت لقيت إيه- لقيت ايه لقيت الثلاجه مثلا محتاجه تتحط في الكهرباء ولقيت البوتاجاز محتاج غاز مم.
ولقيت ال- مش عارف ال- الغساله محتاجه ربسه مثلا او الرسول غسيل.
ربط البراق في الاسراء والمعراج البراق هو كده كده معجزه اصلا يربطه ليه يعني هو هيهرب يعني خ- خ- الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه اخذ الرسول عليه الصلاه والسلام بالاسباب ايه من ايات ربنا وده لان النبي كان اعظم عباد الله فهما للتوكل عليه الصلاه والسلام في ناس فاكره ان الدين ايه كده لا انت بتاخد بالاسباب طب امال ايه المزايا بقى اللي التدين بيديها لي يعني اما انا زي زي غيري وهطحن زي زي غيري وهتعب زي زي غيري بس النتيجه مش هتبقى زيك زي غيرك سيدنا ابراهيم بيقول لقومه فاي الفريقين احق بالامن آه، انا انا واحد آه، متدين وبذاكر وده واحد مش متدين وبيذاكر هو مين بقى اللي اللي احق بان ربنا يفتح عليه ومين اللي ربنا يبارك له في اللي فتح عليه بيه ومين اللي ربنا هيتقبل منه جهده وهيجزيه عنه جنات عرضها السماوات والارض في الاخر ومين اللي ربنا يقف معاه لا التدين احنا كسبنا من ورا تديننا ما لا تغطيه اموال الارض انما كل ده يعني في الربانيه الواقعيه يعني انت رباني بس في نفس الوقت واقعي وربنا تعبدك انك تبقى الاثنين في نفس الوقت فانا موقن ان ربنا معايا ولكن في نفس الوقت انا بسعى لك قصدك يعني نفهم ال- آيات القرآن سبحانه وتعالى آيات ربنا سبحانه وتعالى يعني فإنهم يعلمون كما تعلمون أنت اه انت محتاج كنتم تعلم تألمون زيهم.
فانهم أنت يألمون محتاج كما تعلم- تألمون وترجون من والله الله ما ما لا يرجون يعني محتاج أقلم زيه محتاج أبذل مجهود رهيب زي اللي قدامي ما بيبذل إن ولا- يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام ربنا بيقول هي دي الدنيا هو انتوا زعلانين ان انتوا التزمتوا في عهد هي دي الدنيا مم.
نداولها بين الناس هي الدنيا كده يوم غنى ويوم فقر ويوم صحه ويوم مرض هو انت عايز دنيتك تبقى جنه من دلوقتي مم.
هو انت مش مصدق الاخره هو ربنا سبحانه وتعالى خ- قال ان الدنيا كده طب انا كسبان ايه من ورا تديني كسبان اجابه الدعاء كسبان انك انت كل ما تشتغل في الدعوه ربنا هيكفيك في هموم الدنيا كسبان ان ربنا هيصل لك ارزاقك اكتر بس اشتغل هو ربنا قال سواء للسائلين اللي هيطلب هياخد اه طب انا دلوقتي معايا بركه الله سبحانه وتعالى كسبان البركه التاني عنده الرزق ما عندوش حاجه اسمها البركه كسبان التوفيق التاني عنده النجاح ما عندوش حاجه اسمها التوفيق اه يعني انا أنا- الواحد كان متخيل آه، في الاول الصراحه غالبنا كان متخيل كده انا بس خلاص ايه مش مشيت في طريق ربنا سبحانه وتعالى آه، بقيت نفسيتي زي الفل وبقيت مكفول في كل حاجه وامراض نفسيه مين يا عم دول الامراض النفسيه دول الناس البعيده عن ربنا لكن انا قريب فاهم آه، ما انا آه. يعني انت عايز تبقى متدين غير عاقل اول حاجه ما انتش مجتهد في العباده الاجتهاد في العباده حصن من الامراض النفسيه جبار انما انت عايز تبقى متدين لا انت مجتهد في عباده زائد انت بقى كمان انسان مش عاقل عندك مشاكل في في شخصيتك ما هو معظم الامراض النفسيه بيبقى بدايتها اضطرابات شخصيه انا متخيل اصلا ان انا طالما قربت ربنا مشاكل الشخصيه راحت لو- لوحدها اصلا يعني ولا ايه
آه، يعني غ- لا يعني م- يعني الكلام ده أنا مش بقى- واقعي لا.
الطبيعي بتاع- يعني مثلا انا لو عصبي وتدينت خلاص لا تح... يعني لا تغضب يعني. خلاص خلاص ما بقاش هو غضبان انا بصراحه آه، انت لو لو انت عصبي وبقيت متدين اعتقد ان التدين ال- الحقيقي الحقيقي يعني يخليك فعلا ان انت مش ايوه عصبي.
بس بس بس أنت يعني لو آه، الإيمان بس من غير فعلاً- ما اشتغل سيدنا عليه ابو بكر بس الصديق من غير ما كان يشتغل فيه عليه.
حده سيدنا موسى يا جماعه كان آه، يعني فيه غضب عليه الصلاه والسلام القى الالواح آه، كسر ال- رمى الالواح اللي ربنا كاتبها له في التوراه آه، آه، فقع عين ملك الموت آه، لما جاله عند موته آه، اخذ بلغ- براس اخيه مسك سيدنا هارون ج- جرجره من شعره ودقنه آه، آه، يعني يعني انا عايز اقول لك ايه ان التدين مش معناها ان كل طباع الشخصيه سوف تعالج وكل امراض النفسيه سوف ت- تروق وكل مشاكل الماديه سوف تحل وكل احلامي سوف يحققها لي الله وكل الناس اللي ما كانتش بتحبني سوف تحبني ويكتب لي القبول في الارض يا جماعه دي حاجات لها ثمن بس ساعات يعني كان مره الامام احمد بن حنبل رحمه الله يعني ايه كان كان يقول ايه لا يكون المؤمن بخيلا يعني ما ينفعش ان انت مثلا تلاقي مؤمن بخيل فكانوا الناس بي- بيشرحوا الموضوع يعني اهل العلم يشرحوا الموضوع يقول لك ايه يقول لك المتدين اللي فعلا الايمان دخل عنده تمام لازم ده يغير طبعه للافضل في الحته دي انا عارف ان ده ممكن يبقى ايوه بس متخصص بس في الايه بس من غير ما اشتغل عليها بس آه.
لازم أوتوماتيك.
تشتغل على نفسك آه، ولا هيبقى شغل اشتغل- اسهل ايوه بس لازم تشتغل على نفسك اه يعني يعني يعني مش لوحدها اه يعني انا ينفع اقول بما اني تدينت اذا سيرزقني الله العلم الشرعي من غير طلب بما اني تدينت اذا ساحفظ القران من غير منهجيه ومن غير اجتهاد ومن غير استمراريه إيه إيه دي من الحاجات اللي عايزين نبقى واعيين فيها ده بقى حاجه بجد والله الناس متخيله هاجي امسك المصحف هقرا ايتين بعد التدين هتلاقي الايتين اتحفظوا لوحدهم بسرعه و... او متخ... انا إيه، بكلم و- وهتذاكر صفحه في الباب هتدخل في امتحان الكليه تلاقيها الصفحه اللي آه.
جت وهتخبي ايدك زي امام الشافعي ما هي دي قلتم ان هذا قل هو من عند لكن, انفسكم لا- لكن مجهود بقى وهقرا جامد وهذاكر وهشتغل على طباعي هقعد اغير من عصبيتي واغير من حياتي ما- عشان ربنا و- وهتلاقي ربنا بيديك اضعاف اضعاف ما بيعطي لغيرك هتلاقي ربنا معاك فعلا بحقه حقيقي يا حاج ب- بتاكد معانا ان مش معنى ان انا تدينت لا ده انا لازم اشتغل ده انا لازم هو اعمل دلوقتي انت انت بقيت ابن بر بابوك ها.
هل معنى كده انت مش هتعمل اي حاجه وابوك يعمل لك كل حاجه انا بر يا بابا بقى ها اه، خ- ب- ب- ب- مش هذاكر انا ايوه يا جا- كنا متخيلين مش هشتغل كده انا بره هنرفع له الضغط كده كنا متخيلين كده يا ده انما انما هل انت مش ابوك كنت متخيل كده في الاول
هل ابوك لما يلاقيك مجتهد مش هيساعدك هيساعدني مش ممكن يفتح لك شركه ويلاقي المثل مش الأعلى ممكن يعني.
ربنا سؤال الله المثل الاعلى ربنا يساعدك فعلا وربنا معاك وهتلاقي ربنا معاك في كل خطوه في الطريق اه، ولكن الكلمه تاني اللي عايزين نبروزها ربنا بيحب العبد العاقل زي ما بيحب العبد المؤمن مش قصه انا انا مؤمن اذا خلاص انا مصباح علاء الدين و... ف يعني فحته ان عايزين ندفع ثمن النجاح شويه ركاب في الحته دي عشان احنا الحته دي الكلام لوحده بياخدنا ازاي هنعرف ان احنا الرسول دفع ثمن كل نجاح في حياته عليه الصلاه والسلام احنا يعني خ- حديث سمامه سمامه بن مثال الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل يعني ايه شخصيه الانسان اللي قادر انه يقود حياته يعني انا في خمس صفات كده بعتبر ان اللي فيه الخمس صفات م.
دول ده انسان قائد لحياته وقائد لغيره كمان ده انسان هيبقى هيسيب بصمه في الحياه اكتبوا معانا يا جماعه يعني اكتبوا معانا الكلام اللي آه، آه، هيتقال ده.
يعني ال- القدره خمس خمس قدرات خمس ابيليتيز اللي عنده الخمس قدرات دول مم.
آه، يا- لا ده انا عايز اقول لك حاجه انت يعني لو انت ركزت شويه هتكتشف ان معظم مشاكل حياتك بسبب غياب الخمس قدرات دول رقم واحد القدره على اتخاذ القرار انك تقدر تاخد قرار معظم الناس والله فيلم كوميدي انت تقابل كده شاب كده آه، اخبارك ايه اه والله ده انا زي الفل الحمد لله ادعي لي ودعواتك وعامل ايه في الش- يعني اشتغلت الشغل اه والله ده الشغل حاجه جميله ادعي لي ربنا يبعت لي وظيفه من عنده كده آه، طب واخبار الشقه والله ده السكن ده حاجه مهمه جدا بس ادعي لي ربنا ما يفتح عليها كده ولا اي شقه كده ايه آه، طب الجواز اخباره ايه اه ده الجواز يا اخي استقرار وسكينه ادعي لي ربنا يرزقني البنت الحلال هو انت مش عايز تعمل حاجه يعني انا كان ليا واحد صاحبي زمان آه، هو هو دلوقتي يعني ايه هو دلوقتي داعيه معروف يعني ما شاء الله هو- بس هو ما حدش عارف اسمه يعني مش حدش هيجي ف- فهو فكان بيتجوز ودعاية معروف بس محدش يعرف اسمه خلي بالك لا ما ما حدش عايز يعني هربط ما عادش ما هيربط.
حدش منكم هيجي في ذهنه أيوة، اسمه أيوة.
يعني لان انا في اسماء بقولها كتير حبايبي وقريبين هو حبيبي قريب مني بس ما حدش يقول- يعني ايه ما حدش هيتخيله يعني إيه، ف- فيوم فرحه وك- وكنا عاملين له بقى عملنا له كل حاجه ورحت له نادي الاطباء وقعدنا نقفل ال- الازاز لانه كان بيغير على مراته جدا نقفل الازاز كله أ- لانه خايف نادي الاطباء على ناحيه من النيل خايف ان شاب يكون معدي من الناحيه الثانيه من النيل فالشاب يقوم ضارب ضارب حاجة- عينه في الازاز بتاع القاعه اللي في نادي الاطباء فيشوف مراته ازاي ما اعرفش بس احنا يعني حرصا على مشاعره ووالده سافر جاب له العفش حتى ما سافرش يجيب لنفسه العفش وعمل له كل حاجه فدخل الفرح اول ما دخل الفرح وعملنا له بقى حفله فنيه جباره كل واحد مننا عمل فقره واصحاب لينا مجموعه من اصحابنا وقفناهم ببلالين على الباب هم دكاتره وقفناهم ببلالين يدوا بلالين للاطفال اللي داخلين الفرح عملنا عمايل اول ما دخل الفرح فطلع في حته الازاز بتاع القاعه كله متقفل سلوفان ما عدا حته صغيره قد كده فجأة وشه احمر وزعق أنا كل حاجة لازم أعملها بنفسي فأنا قلت له يا ابني، بص تعالى لي بقى قلت له تعالى لي قلت له يا ابني أنت والله ما عملت أي حاجة غير حاجة واحدة بس إنك اتجوزت أنت أنت الحاجة الوحيدة اللي أنت داخل فيها بالموضوع ده إنك مش موجود حتى الموضوع ما دخلش فيه.
احنا كلنا اتطحنا وده جاي- انا كل حاجه لازم اعملها بنفسي نفسك مين يا ابني انت
لا لا بقى عارف فكرتني بواحد صاحبنا يعني كان بيتقدم لواحده فبتساله سؤال بتقول له انت عامل ايه بقى في يعني ايه في حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى قلت لها يكتر لله سبحانه وتعالى قال لها في الدين ولا في الدنيا في الدنيا والدنيا قال لها في الدين ولا في الدنيا قالت له في الدين قال لها سيبها على ربنا قالت طب خلاص مفيش مشكله طب واعمل ايه في الدنيا بقى قال لها سيبها على ربنا فاهم الاخر ايه يعني طيب مفيش حاجه مفيش حاجه بس ايه سايبينها يعني كنا كنا في مره في interview فايه فكان ال interview ده English يعني ايه بيقول لك عايز يختبر لغتك ايه في ال English عامله ازاي فواحده بتقول لواحد ايه يعني يعني هو زي role model مين مين هو قدوتك فايه فهو قام قال لها prophet محمد صلى الله عليه وسلم فايه فقالت له طب ليه بقى؟ قال لها prophet محمد يعني ما تتكلميش بقى، يعني ت- تفكري فاهم؟
هتكفري ولا
والله والله كان كده فعلا يعني ف- ففي يعني طب- صح زي ما حضرتك بتتكلم يعني انا عايز ابروز بس كام حاجه آه.
الخمس قدرات اه آه، حاجه حاجة قلت اتخاذ القرار القدره على اتخاذ القرار تمام ان انا اقدر اخد قرار إيه، عايز تتجوز خد قرار خد قرار انك تشتغل خد قرار انك تشتغل من بدري. طلب العلم معظم الناس ما بتطلبش علم مش قادر ياخد قرار طلب علم مش قادر ياخد قرار حفظ القران مش قادر ياخد قرار آه، انا هسكن فين يعني خد قرار خد قرار خ- اتعلم انك تشاور وتعلم انك تاخد قرار وتعلم انك انت في خمس دقائق ممكن تاخد ثلاث قرارات من القرارات المهمه اللي في حياتك واحد- أنا اتكلم معاك في حاجه لطيفه كنا مره بناخد قرار مع حتى مع كنا انا والشيخ مع بعض واخدين حاجه كده ف فاستخد... است- لقيت لقينا- لقيت نفسي بعمل SWOT انا ب- كويس.
بحط اه نقاط قوه ونقاط ضعف وايه وحاجات الخاصه بالفرص اللي موجوده والايه والتحديات اللي بتبقى موجوده وكده اه فالواحد اكتشف ان يعني فاز زي ما الشيخ عمال ياكد حاجه زي ال SWOT دي مثلا لو جيت تاخدها مثلا في اتعلم علم شرعي ولا ما اتعلمش علم شرعي طب اعمل في اشتغل في العمل الدعوي ده ولا ما اشتغلش في العمل الدعوي ده اغلبنا متخيل ان ده بعو اسمه علم الغربي والعلم الغربي ده لو انا دخلته في الدين هيبوظ الدين لا علم غربي ايه ده اساس السنه والسيره النبي عليه الصلاه والسلام من اعظم اسباب نجاحه في الحياه مم.
القدره على اتخاذ القرار آه.
هو قرار الهجره ده كان قرار سهل بكل طبعه هو قرار بدء الجهاد وبدء الغزوات والسرايا ده كان قرار سهل هو قرار ان النبي عليه الصلاه والسلام طلع على جبل الصفا و- في اخطر مكان استراتيجي تجاري شعبي في في اهم مكان في مكه كلها وقال انقذوا انفسكم من الأرض- من النار كل التعذيب بتاع المرحله الجاهليه كان بسبب جوله الصفا هو قرار جوله الصفا ده كان قرار بسيط هو قرار النبي عليه الصلاه والسلام حياته كلها مليانه قرارات عليه الصلاه والسلام لما ثمامه بن اسيل اتأثر فالنبي عليه الصلاه والسلام راح له اول يوم أثر وسابه في المسجد في المسجد النبوي قال له ما عندك يا ثمامه ها غيرت رايك في حاجه في مشهد شدك قيام الليل وبكاء والدعاء والصلاه وال... والبيئه الايمانيه والاخوه والحب والناس الطاهره والوشوش المنوره في حاجه غيرتك يا ثمامه قال يا محمد ان تعفو تعفو عن شاكر وان تقتل تقتل ذا دم اللي وراه مش هيسيبوك في حالك انت واصحابك إيه، وان ت- تطلب من المال نعطيك ما تريد يا عم عايز 50 مليون آه، اديك 50 مليون انا ما انا معايا فلوس كتير ده كده هو مربوط يقول له كده هو مربوط ما ده بقى حاجه كبيره قوي في الجزيره العربيه ده انا قصدي النفسيه حتى ان انا مش- ايوه نفسيه قويه جدا نفسيه راجل بيبان- نفسيه قويه جدا تاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام سابه تاني يوم هو داخل يصلي النبي عليه الصلاه والسلام، ما عندك يا ثمامه قال له ان تعفو تعفو عن شاكر وان تقتل تقتل ذا دم تالت يوم ما عندك يا ثمامه تالت فرصه بديها لك ها قولي لي رايك ايه ها قول لي رايك ايه ما, ما- ما, ما تقعدش تنتظر ما لا يجيء ما, ما, ما تعلقش سعادتك ببني ادم لو جه سع- هبقى سعيد ما جاش مش هبقى سعيد الوحيد اللي ملوش بديل في حياتك ربنا ثالث مره ما عندك يا سمامه يا مح... نفس الاسطوانه بتاعت امبارح اول امبارح اطلقوا سمامه الف سلامه مع السلامه لا عايز منك فلوس ولا عايز منك حاجه ولا عايز منك آه، آه، شاكر آه، ت- تشكر لانك اطلقوا سمامه مع السلامه يلا على بلدك سمامه خرج وفي ايه يعني انت هو, هو هو انا مش كنت مهم عندك الواد انا اعرف شاب آه، التزم بقول له التزمت ليه هو صاحب آه، يعني اجمل برج عندنا على المشايه يعني ف... فبيقول لي انا كان في واحد آه، اللي دعالي للالتزام كل مره يقابلني يقابلني واحنا ماشيين ازيك وعامل ايه ومش عارف. بيقول لي مره آه، خ- يعني ايه زهقته ما سلمش عليه وما بصليش اصلا اتجننت هو انا قليل هو بيعمل معايا كده ليه قمت رايح له المسجد ف... فسمامه يعني ايه زي وقف مع نفسه بعدها وقام راجع واسلم واسلم ويعني بقى يعني عظيم الاسلام وعظيم المواقف قد ونص يكون الدم.
قد يكون احد الحلول اطلقوا سمامه اطلقوا سمان اطلقوا سمامه انا مش هستناك للابد الله انا مديد لك ايدي ومش هتكسف ان امدي لك ايدي بس صدقني انا لو رجعتها تاني
صعب قد ما ده تاني مش صعبه مدها تاني برضو ده- دي دي صفه تانية مم.
دي صفه تانية بس فعليا مم.
انا اسحبها اه أنا ما ممكن- تعتقدش ان انا ما عنديش بديل عنك مم.
ما تعتقدش ان انا متعلق بيك مم.
انا انا انا ف- اوعى تعلق سعادتك على حد اوعى تعلق نجاحك على حد فده القدرة على اتخاذ القرار زي سيدنا سليمان فطفق مسحا ردوا علي فطفق مسحا ده ايه ده قرار ده عشرين ألف فرس قرار طب وماذا لو لم يكن اتخذ هذا القرار ده نزل في قرآن نعم العبد إنه أواب يعني القرار القدرة على اتخاذ القرار بترفعك عند الله بتوفر لك عمرك انت قاعد خاطب بقالك 8 شهور لا انت طايقها ولا هي طايقاك ولا انت قادر تاخد قرار off ولا هي قادره تاخد قرار off ولا حتى طب خدوا قرار ان انتوا تروحوا لاستشاري اسري انا ببقى والله يا جماعه احنا نفسيات مش هشه احنا ما بعد الهشاشه انا اما بتدخل مثلا في مشكله خطوبه إيه إيه إيه، انا من النوع اللي بقاتل من اجل النجاح والسعاده ما تروحوا لاستشاري اسري استشاري اسري ليه ما انا سالت ماما تعالي يا بنتي بس ماما مين يا حبيبتي ماما دي اصلا ما السعاده مع ابوكي يا بنتي يا ماما هي ماما مصدر للسعاده عشان تروحي تخدم ماما السعاده يعني انت حساني مثلا ان انا استشرت وزيره الصحه في في في, في كيف اكون صحيحه ماما هي وسعيدة.
اللي عملت كده يا بنتي ما تروحي ما امال ربنا خلق الاستشاريين ليه؟ قلت لها قلت لها هو انت لو جالك مغص هتروحي لماما؟ يا جماعه ما تروحوا لحد استشاري اسري انقذوا مستقبلكم مع بعض. البيت ده هيقع يا جماعه. ما حدش قادر لا قادر ياخد قرار ان هو يروح لمتخصص ولا قادر ياخد قرار انه يقف ولا قادر ياخد قرار انه يضغط على نفسيته قد- قدامه فرصه تانية حتى متعلقه نص البيوت بتاعتنا متعلقه لا هو سعيد معاها ولا هي سعيده معاه ولا عارف ياخد قرار انه يقف ويلا نواجه ولا عنده قدره على المواجهه طب يلا نتصارح ولا ع... هو في ايه يا جماعه هو ايه ال- مهرجان الاعاقات النفسيه اللي احنا عايشين فيه ده حضرتك قلت عنده قدره على المواجهه يعني في قدره على المواجهه يعني لازم أبقى عندي قدره على ايوه انا عندي انا عندي خوف معين طب دي تبع- اتحرك عكس خوفك دي تبع دي تبع الشروط بتاعتي دي ولا تبع الخمس اركان للشخصيه القياديه القدره على اتخاذ القرار رقم اثنين القدره على الاستمرار رقم ثلاثة القدره على تحمل المسؤوليه قدرة على تحمل المسؤولية رقم أربعة أنت عارف إيه؟ رقم أربعة القدرة على المواجهة رقم خمسة القدرة على المقاومة بخ- يعني اوعى تديها like يعني الشخصيه الهستيريه الشخصيه الهستيريه اللي عايز اللي انت بالنسبه لها like هي البنت لابسه كده اه دي بتبقى نوع من انواع الشخصيات الهستيريه اللي هي مهتميه بنفسها قوي اه والشاب ما متهيأله يا ابني انت بالنسبه لها like هي هتاخده وبعد كده تدور على ال like اللي بعده انت يعني مش يعني شخص الانسان اللي قدامك القدره على المقاومه لان الحياه كلها اغراءات انت لو كل حاجه نادتك سبت ط- التراك بتاعك وجريت وراها مهم.
انت عمرك ما هتنفع في اي طريق يعني فدي خمس امكانيات نفسيه مهمه قوي ياكد عليهم اتخاذ القرار قدره على اتخاذ اه.
القرار انا خدت قرار ان انا همشي في الطريق ده واستمراريه يبقى اذا انا هدخل في الطريق الصح مش هفضل مذبذب مذبذبين بين ذلك رقم اتنين انا دخلت في الطريق انا انا مكمل انا ما بلعبش بعمري انا ما ب- ما بمشيش 100 متر في كل طريق وادخل في طريق تاني و- انا ما بعملش كده انا ما بمشي في طريق انا مكمل للنهايه مواجهه انا هموت في الطريق ده يبقى دي القدره على الاستمراريه بعد كده القدره على المواجهه وانت ماشي في اي طريق هتلاقي مخاطر هتلاقي مخاوف مم.
هتلاقي مشاكل ما تهربش في مشاكل الصح انك تهرب منها لان هي كده كده هت... هتمشي وتسيبك انما في حاجات هي مش هتسيبك هتحبسك جواها مقاومه رقم أربعة القدرة على المقاومة إن طول ما أنت ماشي في الطريق في بواب بتتفتح يمين وشمال مم.
ف- خ- الرسول لما ضرب للصراط المستقيم مثل قال على جانبتيه إيه أبواب عليه الصلاة والسلام فعليها سطور يعني آه، خ- و- وعلى كل آه، آه، باب داع يقول لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج آه، مش كل حاجة حلوة أنا عايز أجرب عايز- كل حاجة وكل فرصة تغريك يبقى لازم عشان تفضل مكمل ما تحودش يمين وشمال أنا- بعد كده القدرة على تحمل آه، آه، أنا المسؤولية همسك بس في كل باب يتفتح دي هناخدها معانا بس مش عايز اسال فيها سؤال طويل عريض وبعدين القدره على تحمل المسؤوليه صح اه دي خمس شروط عشان انت تنجح في اي طريق في الحياه طب انا واحد obsessed يعني ايه obsessed يعني ب- بجري في كل حاجه كده، ب- عندي ايه مشغول ما ب- بتسحل زي ما بيسموها الشباب كده انا بتسحل يعني انت مثلا ماشي في طريق آه.
يلا هنا في هنا يلا روح اه انا في هنا يلا روح.
انا, أنا مثلا حضرتك قلت لي والله الدين في ادوار اللي احنا اتكلمنا عنها حضرتك قلت لي في دور مربي انا عايز ابقى مربي قلت لي في دور محفظ قرآن انا حافظ القرآن عشان ابقى ايه محفظ قرآن آه، في دور آه، مثلا شيخ كبير انا عايز ابقى شيخ كبير في بعد كده مثلا 20 سنه ده مين ده ده ايه ده, ده لا هو obsessed يعني هو آه، بير- فال obsession ده او ال- ال- آه، ال- اسمه الطمع في الدين اه طمع او obsession يعني هوس مهووس هو انا جيت آه، اتهوست بكل فكره شويه لقيت نفسي مثلا بعد شويه عايز اتهوس بان آه، بان ما انا بكملش في طريق لا اكمل ايه ما اتهوست دلوقتي ما تقول لي أنا اكيد لو اتهوست مثلا بالشيخ الكبير وانا شغال في طريق التربيه هسيب طريق التربيه واجي على الشيخ الكبير طبيعي انا مهووس دلوقتي تمام ده ممكن حتى اتهوس بحاجه بره ده الدين نفسيه يعني غير ناضجه على الاطلاق
طيب انا بضحك بس عشان ورا انا بضحك شفنا كتير كده كتير هوس كتير انا مشغول كتير انا مبسوط قوي طب حلو هشتغل في الدعوه و... وشويه اشتغل في التربيه زي ما حضرتك كلمتنا على التربيه والدعوه شويه وان انا طب ما ده حلو ممكن تقول ما انا واقف على ثغور كتير اه على فكره انا خدت خبرات من كتر الهوس يعني بتاعي ايه عايز تبقى دكتور ومهندس ومحامي آه، آه، إيه المشكلة؟
وفي الطب عايز ابقى دكتور جراحه اوعى دمويه ودكتور انف واذن ودكتور قلب و- و- و...
آه، انا حاجه بقى حاجه لطيفه عايز أنا- ابقى الدكاتره زكي مبارك يعني مش فاهم يعني ما ت- ما عايز تخلي- عايز سنتين في طب وسنتين في هندسه وسنه في تجاره وسنه في حقوق وحضرتك لما تيجي تسالني كده ما انت هجاوبك مش هتنجح في حاجه في الاخر ما انا ما تسالني هجاوبك في خمسه ما هو مش معنى انك بتجاوب انك انت ناجح يعني ده ده ثقافه مش مش تخصصيه واحترافيه طب يعني طب طب, ايه طب إيه وين- الربط ده يا عبد المهيمن ب... ب...
انا بالقدرة على مقاوم مش المقاومة؟
عارف اقاوم انا انا ما بعرفش اقاوم انا بشوف حاجه من هنا شكلها حلو اي حاجه بتعجبك بنط بتتهوس بيها عكس اللي ما بينطش حضرتك بتقول مثلا واحد عايز حد يتخذ قرار انا باخد قرار تمام حضرتك بتقول لي خد عايز خد- باخد قرار بسرعه جدا تمام من غير ما احسبها انا لا- لا- لا- لا- لا.
انا واقف على البسين ال- ال- عارف اللي واقف على البسين اتخاذ بينط القرار له آلية عارف حضرتك اللي واقف قدام البسين آه.
كده بينط انا ما ب- ما بخافش ثانية واحدة إيه- فطفق مسحا ردوها عليا فطفق مسحا قرار ولا مش قرار؟
قرار قرار إيه، فعقروها ها لما ذبحوا الناقة بتاعت صالح قرار ولا مش قرار؟
قرار ده قرار دخل فردوس الأعلى وده ده قرار دخل قاع جهنم اي ما هو مش كل قرار يبقى لا القرار لازم يبقى مدروس القرار لازم يبقى واقعي القرار لازم ما يبقاش خيالي القرار لازم يبقى وراه استشاره القرار لازم يبقى معاه استخاره ما, ما تفكرش انت ربنا يستعملك في ايه ما تفكرش يعني انت انت جواك حاجه ربنا ميزك بيها عن الناس ثغرك فتحك ما تتشغلش يعني في خمس قواعد للثغر ثغرك فتحك ثغرك عمرك ثغرك كلك ثغرك معراجك ثغرك جنتك ونارك فاول قاعده من قواعد الاحتراف على الثغر ثغرك فتحك يعني ايه ثغرك فتحك يعني انت تلقائيا هتلاقي في حاجه وانت ماشي في الطريق فتح عليك احنا اول ما خلصنا كليه الطب لففونا على اقسام المستشفى كلها في سنه امتياز ليه انت في اسم كل واحد منا في اسم معين لمس معاه فهو لما جم يقولوا تخصص كل واحد منكم ايه كل واحد اختار تخصص انما انت لازم تختار تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور